بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء مع أولياء أمور الشباب بخصوص موضوع الفيسبوك أو ثورة الفيسبوك أظن كلكم متابعين الأخبار اليومين دول ومن أكثر الكلمات الجديدة علينا كلمة الفيسبوك وبيعتبروها هي المثير أو الأداة الأولى للثورة بتاعت 25 يناير وهتبقى يعني شاهد تاريخي مهم قوي ان الفيسبوك هو الاساس في الثورة دي وبيطلع عليها نكت طبعا وبيطلع عليها اخبار وطبعا احنا كبار اغلبنا مش فاهم ايه الموضوع بالظبط هو يعني ايه فيسبوك وازاي عملوا بيه الثورة دي كلها وليه عملوا اللي محدش قدر يعمله وازاي قدروا يعني يطيحوا بالفساد ويهزوا البلد الهزة الشديدة دي ده اللي احنا عاوزين نفهمه لكن مش بشكل يعني تكنيكي او تكنيكال يعني قد ما هو بشكل تربوي بمعنى احنا يا اباء وامهات الشباب والاطفال اللي طالعين ايه اللي يعنينا نعرفه عن الفيسبوك وايه اللي متوقع الفترة الجاية منه وازاي هو كأداة يعني ممكن يبقى مفيد جدا زي ما حصل في الثورة ومؤذي جدا زي ما ممكن يكون بيحصل في وقت تاني أو باستخدامات أخرى الأول الواحد يقول إيه هي الفيسبوك طبعا أنا عارف بعضكم بيتعامل بيه واللي أنا بقوله ده يعتبر يعني شيء ساذج لكن لأن في مجموعة كبيرة لسه ما تعرفش إيه هو الفيسبوك أنا هبسطه لأني مش متخصص لكن هبسط فكرته يمكن يقرب لنا المعنى اللي عايشين فيه ولادنا دلوقتي بالساعات قدام الكمبيوتر تصور معايا زمان كان عشان واحد يبعت رسالة من بلد لبلد الرسالة دي بيشيلها واحد أفندي يعني ويسافر بيها أو نفس الشخص بيضطر يسافر عشان يقابل شخص تاني المعنى ده يتكلف ممكن أسابيع من السفر وممكن يتكلف مصاريف لغاية ما جت ثورة التلغرافات وبعدين وراها التليفون عمل ثورة عالمية لأن التواصل أصبح ممكن تكلم تليفون من هنا لإسكندرية فبدل ما تسافر أربع ساعات أو قبل العربيات بقى عشرات الساعات أصبحت في دقيقة واحدة بتتصل بأخوك أو شخص تاني فدي كانت نقلة ضخمة في تاريخ الإنسانية أن التواصل ممكن يتخطى حدود المكان يعني أنا اتنقلت بصوتي إلى مكان آخر ده التليفون اللي احنا بقالنا سنين بنستعمله جه الموبايل حقق لنا امتياز أكبر شوية أنه في أي لحظة تقدر تتواصل مش بس مع اللي معاك في, في القاهرة ولا حتى اسكندرية كمان أمريكا وكندا وأستراليا وبعدين الحكاية عمالة تزيد التواصل عمال يبقى أسرع فوصلنا إلى مرحلة إن إحنا مش بنتخطى بس المكان يعني بتنقل إلى مكان تاني أو بتنقل كمان في زمن قصير جدا بتصل بالشخص ده اخترعوا الشباب في آخر عشر سنين طبعا بعد بقى ثورة النت والنت ده خلى العالم كله في تعبير المتخصصين قرية صغيرة يعني إيه انت اول ما بتدوس على زرار دخلت اليابان بقيت عايش معاهم اخبار الزلزال دخلت مش عارف البرازيل بقيت متابع معاهم اخبارهم بقيت دخلت اطفيح بقيت بتتابع اللي بيحصل وانت قاعد مطرحك فالانترنت عمل حاجة عجيبة ان الواحد بقى عايش كل ما يحدث في العالم في اي لحظة وطبعا غير التلفزيون العادي لان التلفزيون بيقول لك دلوقتي هو عاوز يقول لك ايه انما الانترنت انت بتختار عاوز تشوف ايه وتسمع ايه دخلنا بقى في مرحلة الفيسبوك برضو انا هقول كلام بقول لكم بسيط ما هواش متخصص قوي لان انا مش شاطر في الموضوع لكن عاوز نبقى احنا دريانين الى حد ما باللي بيحصل ويبقى لنا دور الفيسبوك طبعا مش مجرد شخص بيتكلم مع شخص عبر التكنولوجيا او النت او whatever يعني لا ده اصبح بنعمل حاجة زي مجلة حيطة بالبلدي كانوا زمان في المدارس ممكن يعملوا جزء كده من الحيطة كل واحد يحب يكتب تعليق بحيث كل الناس تقرأ التعليق ده كل واحد معدي يقدر يشوف فلان كتب ايه وحبذا لو مضى تحتيه عشان يبقى معروف ده كتب نكتة ده كتب شعر ده كتب مقالة فأصبح كل الناس عندها فرصة انها تتفرج على الصفحة دي او على الكتاب المفتوح ده او على مجلة الحيطة دي بعد كده التشبيه الثاني انه زي يعني كافيتيريا كبير تصور انت دخلت كافيتيريا كلية مثلا هتلاقي ايه تكتلات لما تروحوا اي جامعة دلوقتي تلاقوا الشلة دي قاعدة بتتكلم في الموضة دول قاعدين يتكلموا سياسة دول بتوع كورة قاعدين قدام التلفزيون إنما أنت دخلت على كافيتيريا كبيرة ممكن تدخل تشد كرسي وتقعد في الحتة اللي عجباك وتتابع لكن كمان عينك جايبة بقية المجموعات ممكن تكون بتعمل إيه أو أصبح الفيسبوك بالنسبة لشباب كتير هو عالم عايشين فيه داخل العالم اللي احنا عايشين فيه بمعنى ان هو بينزل لستة اصدقاء والاصدقاء دول عايشين على النت او عايشين على الكمبيوتر طول الوقت وبيكتبوا تعليقاتهم او اخبارهم او يحطوا صورهم او فيديوهات وكلهم بيتفرجوا على بعض الاصدقاء دول وتتوطد العلاقة بينهم ويتخانقوا جوه العالم ده ويتصالحوا جوه العالم ده ويحبوا بعض جوه العالم ده ويتعرفوا على معلومات من العالم ده وعندهم فرصة يحدوا العالم على نفسهم وعندهم فرصة يفتحوا العالم على عدد أكتر من كده إذا احنا داخلين في مرحلة يعني بالنسبة لنا يا كبار يعني تخضنا لأن يوم ما جه التلفزيون كنا مخضوضين والراديو قبل كده المرة دي أعلى بكتير من نقلة التلفزيون وحتى الكمبيوتر ده النقلة عمالة تمشي بسرعة غريبة جداً لأنه من خلال الفيسبوك ده بقول لكم بيبقى عالم آخر ممكن يدخلوا فيه ويعيشوا فيه ويعملوا علاقاتهم جواه وزي ما انتم سامعين وشايفين انه في شباب بيقعد على الفيسبوك بالسبع ثمان ساعات وتبقى وبقيه الوقت مخه في الفيسبوك وبعدين بقى دلوقتي ممكن في جهاز في ايديهم يتابعوا الفيسبوك يعني الموضوع حتى مش محتاج كرسي و... ومكتب و... وفيشه لا ده كمان ممكن وهو بيتحرك في أي لحظة يبقى عايش في العالم الداخلي ده طيب إيه اللي عمله الفيسبوك في الثورة اللي عمله برضه أنا بتكلم كلام غير متخصص فاللي فاهمين عني سامحوني على السطحية اللي بعرض بيه اللي عمله الفيسبوك بصراحة إن هم بدأوا مثلا بفكرة اسمها كلنا خالد سعيد الحادثة اللي كانت مشهورة بتشاور على الفساد وابتدوا الشباب يعيشوا فكرة ان احنا في ظلم في البلد في فساد فكلهم ابتدوا يدخلوا على ال ال الحيطة دي او الصفحة دي او المنتدى ده وابتدوا كلهم يقولوا ارائهم وابتدوا يسخنوا بعض وابتدى العدد ينط من 5000 ل 10000 ل 20 ل 50 ل 100000 شاب بيتقابلوا على الصفحة دي وبيعيشوا الثورة الداخلية وبعدين في الظلم ده وبعدين في اعتداءات الشرطة اللي ملهاش آخر هنفضل ساكتين لإمتى العدد تراكم بسرعة ليه؟ لأن كل واحد بيدخل بيروح يقول لصاحبه تعالى ادخل معايا زي بالظبط بقول لكم كافيتيريا واحد عجبته اللي قاعده فراح ندى واحد صاحبه وجه فابتدى كل واحد يجيب واحد يجيب واحد لأن الكلام عاجب الشباب لأن الشباب بطبعه ثورجي وفعلا في أسباب تدعو للثورة فالدايرة وسعت بسرعة خلال شهور يقال أنه الفيسبوك ده اللي كان بدأ الثورة وصل إلى حوالي 480 ألف دخيل أو منبر أو عضو على الصفحة دي وهم دول كانوا الشرارة الأولى اللي اتفقوا احنا هننزل سلميا ونقول كفاية كده بقى عاوزين حرية عاوزين تحقيقات عاوزين محاكمة فساد وانتوا عارفين انه ما كانش طموحاتهم يعني للدرجة اللي احنا فيها دلوقتي كانوا بس عاوزين ايه يعني يعبروا عن ثورتهم وغليانهم على الظلم والفساد لكن ما كانوش حتى من اليوم الأول كل الطلبات اللي حصلت يعني تراكمت بسرعة خلال أيام يبقى فعلا الفيسبوك كان هو أساس جدا من أساسات الثورة بغض النظر بقى يا ترى اللي ابتدوا الصفحة دي أبرياء ومحدش وراهم ولا في حد وراهم هو بقى في تساؤلات كتير بعد كده ويا ترى اللي استدعوا الشباب دول عشان يدخلوا كانوا برضو بيدخلوا بتلقائية ولا في خطوط وخيوط أخرى مجهولة بغض النظر احنا بنوريكم بس خطورة هذا المشروع اللي اسمه الفيسبوك ازاي يقدر يلم نص مليون شاب في لحظات أصبحت بعد كده الصفحة دي خطيرة جدا ليه؟ دي بقى بملايين على فكرة ودلوقتي اللي بيعملوا فيسبوكس ضخمة زي كده ممكن يبيع الصفحة بتاعته أو الفيسبوك بتاعه بمئة مليون دولار لأنه في إيده تكتل بعدد ضخم جدا يقدر يأثر في قرارات شعوب فهمتوا الفكرة؟ يعني تصوروا احنا في الكنيسة هنا مثلا يوم ما نعمل دعاية ونطبع مطبوعات ونقول يا, تع... يا جماعة تعالوا اسمعوا عندنا موضوع مهم هنجيب 2003 واحد شخص هو دلوقتي مش محتاج يجيبهم في كنيسة ولا انه يكلفهم مشوار يجوا من بيوتهم ولا يلبسوا ويجهزوا ده كل واحد قاعد في بيته اتقابل مع الباقيين كلهم والباقيين دول مش ألف وألفين بقول لكم وصلوا إلى نص مليون واحد أصبح في مقابلة على مستوى نص مليون بدون مكان وبدون زمان شوفوا العظمة أو القوة مش محتاج مكان يجمعهم لأن هم جوه الجهاز كلهم مع بعض ومش محتاج وقت بقى توقيتات لأن ده ممكن يبقى مفتوح طول الوقت طبعا طلع منها أفكار بقى أخرى أنه تويتر ده حاجة كده شبه إيه رسائل سريعة جدا توصل للنص مليون ودي اللي كانت بتحرك ساعة بساعة في أحداث التحرير أو الثورة عشان يقدروا يترسلوا ويقولوا دلوقتي بيحصل إيه هيحصل إيه المطلوب إيه وهكذا فإذا الشباب اللي إيديهم في الموضوع أصبحوا أخطر من المسؤولين اللي تحت إيديهم إمكانيات معتادة قديمة من سلاح من أجهزة أمنية من كراسي ومكاتب من مباني كل ده ما قدرش يتصدى إلى هذا الكتاب أو الصفحة دي اللي قدرت تجمع الشباب بشكل تكنولوجي جديد خبط بعرض الحائط كل الأدوات القديمة وركن ده كله وكسبوا الجولة فعلا طيب ايه أهمية الفيسبوك ليه بنتكلم معاكم في الموضوع أولا احنا بنقول أنه الموضوع ده يحتمل كل شيء زي ما أنت ابنك لما بيدخل الجامعة بتديله شوية توصيات تقول له يا ابني في الجامعة في كل حاجة في ناس عاقلة وفي ناس مش عاقلة وفي شباب هتلاقيه بيدمن مدمن يعني وفي شباب متدين قوي وفي شباب متطرف وفي عيال عمالة تصاحب وتعيش علاقات عاطفية مفروض توعي ابنك هكذا أيضا في الفيسبوك في علاقات غير محسوبة أو لقاءات غير محسوبة يعني إيه ممكن تلتقي بأي شخص وبدون مقدمات عن طريق الفيسبوك الحاجة التانية في تأثيرات سريعة وغير معروفة هتوصل ليه التأثيرات قوية وسريعة ومش معروفة هتوصل لغاية فين وعشان كده هنا الفيسبوكس دي يعني لو في ناس شاطرة قوي ومؤثرة جدا وعارفة وذكية بتقدر تقود مئات الآلاف عبر صفحة الفيسبوك ل targets هي محدداها وعشان كده النهاردة الحرب القادمة هي حرب من البيوت مش حرب يعني نقصد بيها ايه مين يكسب اكتر اللي يكسب اكتر في المرحلة اللي جاية اللي فاهم الشغلة دي اكتر واللي عنده اقناع اكتر بالقضية بتاعته يعني الموضوع مش محتاج بقى ايه ننشر كتاب كم واحد هيقرا الكتاب مش محتاج بس نعمل قعده فيها 2000 3 لا لا انت بتتكلم في مئات الالاف فاذا هنا التاثير عبر الفيسبوك اصبح اخطر لان المتلقي اكبر لان الشاب دول كل شاب ممكن يبقى عامل فيسبوك لنفسه وعنده 500 واحد من أصحابه ومعارفه بيدخلوا عليه لو عجبته وهو داخل على الصفحة بتاعتك فكرة معينة حطها عنده ضم ال 500 بتوعه للرسالة اللي انت بعتها تصور ده بقى عبر مئات من الشباب اضرب 100 في 500 في لحظات تلاقي 50 ألف شاب وصلته الرسالة أو الفكرة اللي انت عاوز توصلها وبالتالي الشاب من دول بقى قاعد يفرز ويتفرج ويختار وكل ده من بيته وبعدين ينضم أو لا ينضم ينسحب أو ما ينسحبش مين بقى اللي يأثر في التاني أكتر كل ده بقى إيه يعني معركة المرحلة القادمة من خلال اللقاءات اللي بتتكون والتأثيرات اللي ماشية بيحصل علاقات بلا حدود عن طريق الفيسبوك ممكن الناس تحب بعض وممكن الناس تتعرف ممكن الناس تتخانق ممكن الناس تتجوز ممكن الناس تعمل كل حاجة عن طريق هذا المنتدى الضخم جدا اللي فيه كل حاجة وبالرغم من كده نقول انه ممكن يعني يبقى له استخدامات اخرى اقوى او اجمل انه عبر الفيسبوك ممكن يبقى فيه دائرة معلومات وثقافات ضخمة جدا لانه في معلومات كتيرة قوي ممكن تاخدها من الفيسبوك ابسطها واحد مثلا قرا جورنال معين او جابه من على النت وبعدين لقى مقالة معينة خد منها سطرين ملخص المقالة حطها على الفيسبوك انت بدل ما تجيب الجرايد او تفتح الصفحة بتاعة الجورنال او تقرا المقالة كلها انت خدت السطرين دول وعرفت المعلومة المطلوبة المختصرة واكتفيت أصبح الفيسبوك من أسرع وسائل التواصل العالمي دلوقتي يعني أسرع من الموبايل وأسرع من الشاتنج العادي لا ده كده تواصل جماهيري مش شخصي وبشكل تفضل الكنترول عندك برضو طبعا مش داخل في تفصيلات انه ممكن الواحد الادمن ده اللي هو المسؤول عن الفيسبوك ممكن يسمح لحد بالدخول او ما يسمحش لحد بالدخول ممكن يدخل فئة معينة ويحجب الصفحة دي عن فئة أخرى فعندهم أدواتهم اللي يقدروا يعملوا بيها إيه حدود التعامل فممكن تبقى في رسالة خاصة بس بأصحابه المسيحيين وفي صورة عاوز ينزلها مش عاوز غير شباب الكلية بس اللي يشوفوه مش عاوز أهله يشوفوها كل ده ممكن عن طريق شيء من الكنترول داخل الفيسبوك طبعا قلنا من أخطر الأدوات أو الإمكانيات بتاعة الفيسبوك هي عملية التكتل السريع المؤثر إيجابا أو سلبا وطبعا دي وضحت جدا ويعتقد أن ثورة مصر بالذات هتسجل في التاريخ أن أول ثورة بدأها الفيسبوك فعلا في تاريخ البشرية لأن هذا التكتل الضخم اتعمل عن طريق الفيسبوك وأصبحت بقى فكرة معدية اللي عاوز يعمل تكتل لحزب قوي اللي عاوز يعمل صفحة قوية فيسبوك محترم عشان من خلاله يجمع عشرات الألاف أول ما يطلع قانون تأسيس الأحزاب تاني يوم يبقى معاه عشرات الألاف اللي جاهزين ينضموا للحزب فإذا كل الناس واعية دلوقتي لقيمة الصفحة الإلكترونية دي أو الشكل الإلكتروني ده اللي من خلاله ممكن يأثر أيا كانت اتجاهاته خلي بالكم اتجاهاته بقى سلمية عدائية متطرفة معتدلة المهم ان هو يقدر يوصل للناس ويخاطبهم ويأثر فيهم ويلمهم ويجمعهم ويوجههم كل ده ممكن يحصل عن طريق الفيسبوك السؤال بقى اللي يعنينا أكتر إحنا كأولياء أمور هل الواحد لازم يعني يبقى له صفحة يعني فيسبوك هو كمان أنا في اعتقادي مش ضروري بس ضروري نفهم ضروري ندرك ونستوعب اللي بيحصل من ولادنا وهنا لازم الأوضاع تنعكس شوية فأول رسالة عاوز أقولها لكم معلش المرحلة اللي جاية دي في الموضوع ده بالذات هم يقعدوا مدرسين واحنا نقعد تلامذة هم اللي لازم يشرحوا لنا هم اللي لازم يفهمونا احنا نقعد جنبهم ونقول لهم طولوا بالكم علينا احنا مخنا على قدنا في الحاجات دي فهمونا بيحصل ايه علمونا بتعملوا ايه هتقول لي طب انا مالي ما خلاص كل واحد من ولادنا ولا احفادنا يعمل اللي هو عاوزه لا انت لازم تشارك حتى لو مش فاهم كل حاجة لانه هذا العالم دخل علينا ما نقدرش نتجاهل وجوده فلازم نفهم ولو بطريقة مش محترفة زيهم مش متخصصة زيهم مش لازم تقعد عشر ساعات لكن المفروض انك يبقى عندك بيزكس كده او معلومات انك تقدر تدخل برضه وتفهم اللي بيحصل او تشارك بأي درجة فأول رسالة عاوز أقولها كن تلميذا لابنك في الموضوع ده يعني أنت علمته مبادئ وأخلاقيات وربيته كطفل وكبر وبقى شاب دلوقتي هو كشاب بيعرف حاجة أنا مش بعرف ويتقنها وأنا يمكن مش عمري ما هعرف أتقنها زيه لكن إيه المانع إن أقول له طب فهمني علمني قول لي طب بيحصل إيه بالظبط طب اقرأ لي يعني لأن أنا أقل وأضعف من إن أنا ألحق كده برضه عاوز أقول نقطة هنا خطيرة يا جماعة اللي بيحللوا الثورة بعضهم بيقول أن من أكتر أخطاء ال ال القيادة المصرية في الوقت ده أنها تأخرت في التعامل مع الطلبات بتاعت اليوم الأولاني والحقيقة فكرة اتأخرت دي أصبحت كلمة حساسة جدا ليه؟ في الزمن ده مع سرعة حركة الإلكترونيات الوقت عامل مؤثر جدا القرار اللي لازم يطلع النهاردة لو طلع بكرة ال 24 ساعة دي ممكن تكلف مئات من الشهداء والضحايا أو مزيد من الجرائم والفساد أو انهيار كامل للبلد لمجرد فيه تأخير في القرار كذا ساعة فلأن الجيل اللي كان ماسك البلد جيل قديم عايش بطريقة أنه طيب ناخد وقتنا طيب ندرس طيب نفهم ويتلكأ في بعض القرارات الخسارة بالنسبة لهم كانت ضخمة جدا هنا الأدوات الحديثة دي يعني لازم عارف وانت سايق لو ما فرملتش في لحظة أقل من الثانية انت ممكن تعمل حادثة أنا بحسها كده لو ما خدتش قرار مظبوط في اللحظة المناسبة انت هتعمل حادثة لأن سرعة عجلة الحياة النهاردة بقت أسرع جدا من تصوراتنا احنا يا كبار وبالتالي مجرد انك تفهم شوية ايه اللي بيحصل على الفيسبوك ده هيخليك عارف تجري مع اللي بيجروا شوية افتكر هنا الآية الجميلة اللي في أرمية تقول ايه إن جريت مع المشاه فأتعبوك فكيف تجاري الخيل يعني ايه ان كنت الناس ماشية على رجليها وانت بتجري جنبهم ومش ملحق أما لما يبقى في خيل في الموضوع هتعمل ايه فاحنا كنا بنشكي ان ولادنا بيفكروا بيتكلموا في امور احنا مش فاهمينها قوي دلوقتي الخيل نزل الفيسبوك بقى والحاجات دي بيجروا اسرع عاوزين نشوف نلحق بس نلحقهم بقدر الامكان فالرسالة الأولى بقول خليك تلميذ وتعلم من ابنك مفيش مانع أبدا تقعد جنبه وهو ماسك الكمبيوتر وتقول له طب فهمني بتعمله إيه طب مين ده طب ده بتدخل عليه إزاي طب بيقول لك إيه طب بترد عليه إزاي طب كم واحد دلوقتي شاف اللي أنت قلته طب وصلته لإيه طب إيه الخطورة طب ليه ده قفلت عليه طب ليه لما دخلتوش طب الفيديو ده تقدر تبعته لهم كلهم طب إزاي هيدخلوا عليه في نفس الوقت طب أنت عمال تستفهم وهو عمال يقول لك بمنتهى السذاجة أو البساطة يعني إن الموضوع بسيط أوي يا بابا أو يا جده لأن هو عايش الموضوع طول بالك وتعلم إذا كنا قضينا حياتنا بنتعلم من كتب ومراجع ونعيد ونزيد الحقيقة الأدوات دي تحتاج إلى تعلم ولازم نتعلم وناخد شوية وقت وإحنا بنتعلم وعلى فكرة تعليم الأمور دي ما هياش صعبة قوي زي ما احنا فاكرين لكن مفيد ان احنا نتعلمه لان ما نعرفش بعد كده هنعرف نتواصل معاهم ولا هم هيحكمونا كشباب واحنا نبقى ماشيين وراهم مش فاهمين حاجة ممكن نوصل لكده اذا كانوا هم هياخدوا اليد العليا اسمع اقرا افهم اسكت يعني ايه اسمع بيقولوا ايه افهم بيعملوا ايه الشباب اقرا على قد ما تقدر اللي, اللي بيحصل على الفيسبوك وفي نفس الوقت ما تستعجلش تعلق وتقول رأيك احنا كبار عندنا مشكلة يعني مزعجة ان احنا متصورين دايما احنا فاهمين اكتر من ولادنا فبنستعجل نقول نتكلم والحقيقة لما بنتكلم بيبصوا لنا كده يعني لسان حالهم عاوز يقول مش لما تفهم طيب الأول يعني أنت مستعجل ليه بس أنت لسه مش فاهم فلازم نسكت شوية وده يمكن الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه إن إحنا محتاجين يا كبار ناخد وقت نسكت ونسمع أكتر ما نتكلم دلوقتي لأن هم كلامهم لازم يعني يحترم مش هناخد عليه وخلاص لكن لازم نسمعهم وبنفكر ويفكروا ازاي وبيقولوا ايه لانه الحقيقه هم اقوى بالتكنولوجيا انا مش بتكلم من الناحيه الروحيه طبعا الروحيات تكسب دايما لكن من ناحيه العقل والتكنولوجيا ادوات الشباب اقوى من ادوات الكبار مهما كانوا الكبار عندهم امكانيات ماديه او علوم قبل كده في شويه محاذير نقولها أول تحفظ ناخد بالنا منه من ناحية الفيسبوك موضوع الوقت وده احنا بنقوله بقى لأولادنا الشباب مهما كانوا داخلين ما نقدرش النهاردة نقول لهم بلاش فيسبوك الحقيقة أول ما انتشر في مصر من سنتين ثلاثة أنا فضلت مش عارف أقول اه ولا لا وبقيت أسأل إخواتي الآباء الكهنة اللي هم ايديهم على الكمبيوتر أشطر مني نقول إيه بعضهم كان بيقول لا لا قول بلاش بلاش الفيسبوك وبعد شوية لقيتهم ابتدوا يغيروا موقفهم ويقولوا مش قادرين نقول بلاش لانه احنا لما بنقول بلاش فيسبوك ما بيسالوش فينا يعني انت بتتكلم في ايه فمضطرين نقول طيب ماشي بس ايه خلوا بالكم مش اي حد يدخل مش عارف ايه هي ده فعلا الوضع الحالي احنا ما نقدرش نقول ممنوع الفيسبوك مش بالبساطة دي دلوقتي صعب قوي تقول كده لانه هو ده بالنسبة له اهم من التلفزيون كأنك بتقول لطفل أو شاب بلاش تلفزيون خالص طبعا ده بيبقى بالنسبة لجيله يعني حاجة غريبة واحد في مية يعني تسعة وتسعين بيتفرجوا على التلفزيون وفي بيت قال إيه حارم التلفزيون خالص فتخيلوا المنظر في المجتمع أو دلوقتي الفيسبوك في إعدادي وثانوي بقى كده لما يكون واحد أهله منعين الفيسبوك هو بالنسبة لأصحابه يعني متخلف وأهله كمان كده فبيبقى موقفه حرج يبقى حتى لو هنسمح أو يعني هنقول لهم وماله حبيبي اعمل اللي تشوفه أول تحفظ لازم أخد بالي منه حاسب على وقتك لأن الفيسبوك ممكن يكون مادة إدمانية مادة للإدمان يعني ممكن واحد يعيش جوه الفيسبوك وينفصل عن العالم الحقيقي ينفصل تماماً ودي كتير قوي دلوقتي على فكرة كتير قوي تفتح فيسبوك تلاقي الساعة واحدة الصبح اتنين الصبح عشرات من الشباب على الفيسبوك أهاليهم نايمين في بيوتهم وهم إيه سهرانين لغاية تلاتة أربعة بيحكوا وبيسمعوا بعض وبيضحكوا وبي... كأنهم سهرانين في كازينو مع بعض إذا أول رسالة لازم نعمل كنترول على الوقت أو لازم نعلم ولادنا ما يسيبوش الوقت يتسرق منه مهم ان الواحد يبقى عنده هذا المجال يتعامل معاه لكن مش لدرجة يوقف حياته يوقف علاقته بربنا صلاته وإنجيله وخدمته وقداسه يوقف دراسته يوقف الرياضة يوقف النزول للشارع والاحتكاك الحي بالبشر لأن بعض الشباب أصبح منعزل تماما لدرجة أنه لما يجي يتكلم مع بني آدم تلاقيه مبرق كده وكأنه جاي من الفضاء لأنه خلاص هو منعزل في الأوضة والفيسبوك بتاعه بعيد خالص عن الدنيا فاحنا لازم أول تحفظ ناخد بالنا نحاسب على الوقت وقتك لو دخلت ووقت ولادك لو دخلوا نبقى بحساب شوية كمان علموا أولادكم يبقوا عندهم حدود وكنترول أو سيطرة على نفسهم في العلاقات لأنه لازم افرض مثلا بنتي شابة صغيرة 14 سنة مثلا وبعدين هيدخلوا على الفيسبوك شباب بعضهم مستهتر وبعضهم مش مؤدب طب ما هي لازم تبقى عندها القدرة انها توقف وتحط حدود وتمنع دخول الشباب دول على الفيسبوك زي ما انت بتقول لابنك او اب بنتك زمان الولاد دول ما تكلمهمش هي ما تكلمهمش هنا مش محتاجة بقى المدرسة ولا الشارع دي محتاجة كمان وانت في في البيت ما تكلمهمش ومفيش تليفون في الموضوع يعني التليفون مش هيرن فحتة ما تكلمهمش دي لها معنى أو تطبيق آخر في الفيسبوك يبقى العلاقات لازم نبه أولادنا حاسب يا ابني لأنه العلاقات السيئة دي تفسد الأخلاق الجيدة كمان محاذير من استقبال الأفكار شبابنا الصغير بالذات بينبهر بسرعة بالفكر وفي ناس متخصصة في عملية الإبهار والتأثير فيلعبوا بعقول الشباب وممكن تبقى يعني بلاوي بتحصل على الفيسبوك يعني احنا فوجئنا ان على الفيسبوك مثلا طريقة عمل القنبلة شباب كتير قوي في اعدادي بيدخل وهو excited متحمس قوي يعرف بيعملوا القنبلة ازاي ويعملها في المطبخ عنده في البيت وانت نايم وتلاقي ابنك بيعمل قنبلة في المطبخ وطبعا لو فلتت منه يبقى انت غالبا مش هتصحى تمام اساسا يعني فموضوع خطير لانه احنا نايمين وفي حاجات بتحصل واحنا مش دريانين ماشيين في ايه الولاد طبعا في حاجة اسمها الابيوز اللي هو سوء الاستخدام او الاستغلال ممكن عن طريق الفيسبوك يحصل نوع من الاستغلال وطبعا يمكن بعضكم سمع انه بنت تبقى عامله صفحه في الفيسبوك باسمها وبعدين تفاجأ ان حد استغل الصفحه دي وشوه سمعتها وابتدى يبتزها يطالبها بفلوس او يطالبها بتنازلات اخلاقيه والا هيستغل الصفحه دي استغلال سيء زي واحد بالظبط سرق مذكرات حد وابتدى ايه يهددوا بيها هي نفس الفكرة دي بتحصل دلوقتي على الجهاز الإلكتروني ده بحيث أنه ممكن يحصل استغلال وابتزاز بشكل مرعب وناس تدفع مبالغ ضخمة جدا لتأمين نفسها كل ده على الجهاز ده فإذا ولادنا البسطة اللي بيدخلوا هم مش دايما دريانين بأبعاد كل الأمور طب تقول إيه لابنك اللي بيتعامل بالفيسبوك يعني في اعتقادي في نظري أنا في رأيي أول حاجة أقول له وماله عاوز أفتح يا بابا فيسبوك طيب يا حبيبي وماله ما أقدرش أقول له لأ دلوقتي لأنه هيفتحه من ورايا غالبا لكن لازم لما بقول له why not أو وماله أقول له بس بس وابتدي أحط له المحاذير يبقى أفضل أقول له طيب وماله بس يا حبيبي خلي بالك وقتك علاقاتك مش أي حد مش أي كلام ما تنساش صلاتك ما تنساش إنجيلك ارجع لأب اعترافك حافظ على مذاكرتك على مستواك على أخلاقك خلينا يا ابني نحكي في الموضوع كل شوية قول لي الآخر الأخبار عرفني بالناس اللي على الصفحة بتوعك اللي هم أصحابك خليني أتعرف على أصحابك دول طبعا لو علاقتنا بأولادنا علاقة صداقة أنت هتبقى أول واحد في الليستة في الصفحة بتاعته وهيبقى ما عندوش أي مشكلة تدخل وتتفرج وتتابع بيقولوا إيه وبيعملوا إيه إنما لو أنت مش صاحب ابنك أنت بره خالص هيقولوا ويعملوا كل حاجة وأنت مش موجود فزي ما كنا بنقول لكم من كام سنة يا جماعة هاتوا ولادكم قدام عينيكم بأصحابهم شوفوا بيحكوا في إيه وشكلهم إيه وأصحابهم شكلهم إيه إحنا بنقول لكم ادخلوا على الفيسبوك شوفوا بقى أصحابهم شكلهم إيه وبيعملوا إيه وبيقولوا إيه وطبعا ما تقدرش تدخل غير بإذنه وبالتالي لازم تبقى صديقه ولازم يكون لغة الحوار اللي بينكم لغة ناضجة محترمة ما عندوش أدنى مشكلة إنك أنت تتفرج معاه أو تفتح الصفحة دي من اللابتوب بتاعك وتبقى واحد من الشلة يعني وانت مع انك بابا او ماما لكن واحد من الشلة اللي بتتابع وبتعرف كل حاجة دايما فكروا اولادكم ربنا الاول لأن الفيسبوك ده بقى إله أو بقى يعني مسيطر على الفكر بطريقة مزعجة جدا لا ربنا الأول معناها الصلاة والإنجيل والكنيسة طب نستفيد إزاي من الفيسبوك أو ثورة الفيسبوك دي أولا في رسالة لينا كلنا كأهالي أن لازم أولادنا يبقوا شخصيات قوية لأن النهاردة مين اللي هيسوق هو ده بقى اللي هيحدد مسار الجيل ده كله اللي هيسوق أقصد بيه القيادة الشخصية القيادية القوية اللي العيال بتبص له وتنبهر بيه أو تقتنع بفكره ساعات يسموه كاريزماتيك ويعني له جاذبية معينة فاحنا عاوزين عيالنا بقى هم دول اللي يكون عندهم الروح القيادية دي الكاريزماتية دي اللي الناس تمشي وراهم مش هم اللي يمشوا ورا الناس وده كله داخل الفيسبوك فلما يبقى ابني شخصية عنده ثقة بنفسه وفاهم الدنيا ومثقف ومرتبط بربنا حلو وعنده مبادئ عالية ورأيه مسموع لما يعمل صفحة هيبقى كتير قوي بيتوددوا إليه عشان يدخلوا على الصفحة دي وهيحترموا الحدود اللي هو حاططها وهيبقى هو اللي مؤثر في جيله مش متأثر وخلاص إذا أول رسالة مهمة لينا عاوزين نحضر أطفالنا أنهم يبقوا شخصيات قوية النهاردة تربية القيادة أصبحت مهمة جدا في العالم كله وتدرس للأطفال يعني إيه كيف تجعل طفلك قائدا بقى ده موضوع العصر كيف تجعل طفلك قائدا لأن عقبال ما يبقى شاب خلاص طلعوا شوية قيادة يعني سبقوه خلاص فأنت بتتعامل مع أطفال عاوز تعملهم قيادات عشان يأثروا ولا يتأثروا كثيرا عاوزين كمان أولادنا يبقى دايما عندهم أفكار إيجابية النهارده لما شاب بيطلع بفكره يقول يلا نطلع نوضب ننظف الشوارع تلاقوا فكره ايجابيه عجبت شباب كتير جروا وراء مئات وشاب تاني يقول يلا ننزل للعشوائيات نعلمهم محو أمية تلاقوا عشرات ومئات جري وراه شاب تالت يقول عاوزين نعمل نوع من اللجان الشعبية ونتصدى لحماية الكنايس أو أو تلاقوا مئات من الشباب جري وراه من غير ما احنا يا كبار نقول ممكن تعملوا لنا وتساعدونا خليك انت في في اللغه دي هم في دقائق ممكن يكونوا وصلوا لفكره جديده فكره جذابه وايجابيه ويمشوا فيها كتير طبعا بنعلم ولادنا مش بس يبقوا شخصيات قوية وعندهم أفكار إيجابية يبقى عندهم حدود واضحة وبرضو قضية الحدود دي يمكن طرحت في أكتر من لقاء قبل كده ازاي الطفل من بدري يتعلم يقول لا لنفسه عشان لما يبقى شاب ويلاقي كده حاجة داخلة عليه غلط لا ويحط الحدود لو ما عرفش يقول اللا وقع المحظور ودخلنا في علاقة غلط أو دخلت فكرة غلط أو دخلت يعني مواضيع ملخبطة صعبة قوي تطلع بعد كده إذا ولادي لازم يتعلموا من بدري قوي يقولوا لا لنفسهم وللغلط بطريقة مظبوطة في وقت مظبوط أختم بمراجعة بعض المبادئ المسيحية اللي دايما بنراجع عليها تفكيرنا مع كل جديد مع ثورة الفيسبوك دي ده جديد علينا وخلال سنوات أصبح يعني نجم العالم دلوقتي الفيسبوك ده طب ما احنا عاوزين نشوف نتعامل معاه ازاي افكركم باربع مبادئ ربنا يسوع له المجد علمها لنا اول مبدا مهم انت كمسيحي مختلف وتعلم ابنك كده انت يا ابني مختلف عن الناس كلها مختلف مش بمعنى قض يعني يعني مختلف شكلك نشاز لا لانهم ساعات يفهموها كده لا مختلف بمعنى متميز انت مختلف لانك انت فيك روح الله مش كل اللي حواليك فيهم روح الله انت مختلف لانك مسيحي عندك مبادئ عالية انت مختلف لانك باصص للحياة الابدية غيرك مش باصص للحياة الابدية انت مختلف لانك بتحب الناس كل الناس مش كل الناس عندها مبدأ حب الكل ربنا يسوع له المجد في يوحنا 17 يقول ايه ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم يبقى فكرة يا ولادي من بدري طفل والشاب بقول له يا ابني احنا مش من الدنيا دي احنا مختلفين احنا مختلفين بمعنى متميزين احنا شبه المسيح والمسيح كان مختلف ما كانش زي اي واحد في جيله ربنا يسوع كان بيلبس جلابية عادية زي بقية الناس لكن في شخصيته في كلامه في إنجازاته لا كان مختلف فأول رسالة عاوزينها دايما مغروسة في ذهن أولادنا بالذات في لقاء أي فكر جديد أو أي مشروع جديد لأن الفيسبوك ده قدم ده احنا داخلين على حاجات أحدث من كده أنا مش عارف أتكلم فيها لكن كل سنة سنتين هتلاقوا حاجة جديدة بعالم آخر جديد ب... ب... بجيل جديد طالع لنا فالأجيال بتجري وتتحرك بسرعة احنا بننهج وراهم مش ملحقين لكن يفضل المبدأ الأساسي أنا كمسيحي مختلف وابني كمسيحي مختلف ولازم يبقى منور زي المسيح ومتميز زي ربنا يسوع ومهما كان العالم كله ماشي في اتجاه هو بيقف ويحسبها بطريقته ويقول أنا مش لازم أمشي كده طبعا كمختلف دي بتفكرنا باللي قاله ربنا يسوع لما قال ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه وما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة وقليلون هم الذين يجدونه يبقى مش معنى أن كل الدنيا بتعمل حاجة يبقى كل الدنيا صح لا لا أنا مش مع الدنيا دي مع كلمة مختلف تيجي كلمة مرفوض كوني مختلف أو بعلم ابني يطلع في الدنيا دي متميز ومختلف لازم يتوقع أنه مرفوض ريجكتد يعني مش مقبول باختلافه مش مقبول في أخلاقه العالية مش مقبول في أمانته مش مقبولة البنت اللي بتقول مش بصاحب مش مقبول الولد اللي بيقول مش بكذب أو مش بغش مش مقبول اللي بيحط حدود على الفيسبوك بتاعته زيادة ضيقة عشان يصون فكره وعلاقاته بيبصوا له انت انت متخلف انت دقة قديمة انت ليه مش زي بقية الدنيا اذا كونك مختلف هتتعرض انك تبقى مرفوض و, و يعني مطرود بتعبير التطويبات لما يقول طوبى للمطرودين من اجل البر يعني هتبقى مش مقبول في كل المجتمعات لأنك أنت مختلف فالاختلاف ده بيخليك مش محبوب عند بعض الناس وده طبعا باين في كلام ربنا يسوع لما قال العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم يبقى القاعدة الأولانية هم ليسوا من العالم والنتيجة العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم فأنا عاوز أبني في ولادي الإحساس ده يا ولاد هتبقوا مختلفين متميزين ومع كده اعملوا حسابكم في ناس هتتغاظ منكم في ناس هتتريق عليكم في ناس هتستهتر بيكم في ناس هتشتمكم ما تتخضوش ده طبيعي ربنا يسوع كان في ناس بتتغاظ منه في ناس كانت بتشتمه القاعدة الثالثة المهمة في تحديد علاقتنا بكل جديد القاعدة الثالثة لازم تفضل موجود ما ينفعش تقول طب خلاص انا ملياش دعوه بالفيسبوك ملياش دعوه بالكمبيوتر اساسا بلاش النت خالص بلاش التلفزيون خالص لا ما ينفعش ما ينفعش لا يبقى عندك تلفزيون وعندك كمبيوتر وتدخل على النت ويبقى عندك فيسبوك وكل حاجه لانك لازم تبقى موجود النهارده احنا في الايام الجديده بتاعتنا الثوره دي احنا لازم نبقى موجودين في المجتمع ولازم نقول احنا هنا ولازم نوري الناس ان احنا وطنيين جدا وبنحب بلادنا وخايفين عليها ولازم نعبر عن رأينا لكن من غير ما نلغي قاعدة واحد واثنين قاعدة واحد أنا مختلف قاعدة اثنين حتى لو كنت مرفوض قاعدة ثلاثة أنا لسه موجود واحد مختلف اثنين بس مو... ومرفوض كمان لكن موجود لأن ربنا يسوع بيقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير إذا ربنا يسوع مش عاوزنا نطلع بره الدنيا ده عاوزنا جوه الدنيا ونتعامل بما في الدنيا من أدوات لكن مش من خطايا لأنه أي أداة في الدنيا ممكن تستخدم للخير أو الشر زي ما شفنا فالفيسبوك ده ممكن من خلاله يحصل يعني مثاليات وأخلاقيات وكرازة وحب وخير وممكن يحصل من خلاله قنابل وتدمير وفساد وانحراف وضياع من نفس الصفحة دي أخيرا أنا كمسيحي مش بس مختلف وموجود ومرفوض لكن أنا كمان صاحب رسالة التعبير اللي قاله ربنا يسوع له المجد لما قال كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم بمعنى يعني إذا كان المسيح مرسل إلينا من السماء ابن الله الآتي إلينا اللي خلصنا المسيح بعتنا احنا كمان للدنيا فكل واحد فينا جاي الدنيا دي برسالة وده اللي لازم نغرسه في ولادنا انت يا ابني مختلف لأنك صاحب رسالة أنت حبيبي غير بقية الناس لأنك ابن لله أنت حتى لو الناس رفضتك هتفضل موجود وسطيهم لأنك أنت يعني داعي للخير والسلام والحب والأمان والخلاص فأنت صاحب رسالة لو ولادنا يعني اتبرمجوا البرمجة دي يعني عاشوا بالفكر ده ان هم متميزين وان كانوا مرفوضين يظلوا موجودين لانهم اصحاب رساله ما اسهل يستخدموا الفيسبوك لخلاص نفوسهم وخلاص جيلهم ويبقوا هم قاده وليسوا منقادين مؤثرين وليسوا متاثرين ويطلع من ولادنا من يقود الكنيسه ويقود المجتمع الى مثاليات والى اخلاقيات والى قرارات والى تغييرات جذريه حقيقيه تبقى ما كناش نتصورها او نحلم بها. اذا الرساله اللي بختم بيها احنا كاولياء امور تعالوا نتعرف على الفيسبوك الاداه الاولى لثوره 25 يناير تعالوا نتعلم من عيالنا ازاي نتعامل مع الادوات الجديده تعالوا نفكر معاهم ازاي نستخدمها استخدام سليم لخلاصهم وخلاص جيلهم تعالوا نراجع مبادئنا كمسيحيين متميزين مرفوضين لكن لسه موجودين لأننا أصحاب رسالة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين